بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا التاسع على التوالي في هذه السلسلة الطيبة المباركة كيف تتلذذ بالقرآن الكريم الموضوع اليوم موضوع مهم ومتشعب ومتشابك واحنا قلنا قبل كده ان احنا في الدروس بتاعتنا كل درس ها بيفيد الدرس الذي يليه فاحنا من خلال اللقاءات السابقة هناخد النهاردة مقدمة وبعدين ندخل في موضوع مهم جدا المقدمة هي ان انا لازم افهم شيء مهم جدا المولى عز وجل لما قال في كتابه العزيز وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كلمة خليفة دي هنمسكها خلاص كلمة خليفة دي إيه هنمسكها لماذا قال الله خليفة ولم يقل مثلا نبيا أو رسولا أو أدي واحد همسك كلمة خليفة دي وأقول إيه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض خلاص فاحكم بين الناس بإيه بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله ها لهم عذاب إيه شديد بما نسوا ولا نسوا بما نسوا يوم يوم الحساب يبقى وظيفة الخليفة ده ايه انه يحكم بالايه بالعدل وبالحق خلاص طيب الذي لا يحكم بالعدل ولا بالحق يبقى حقق مرتبة الخليفة ولا لا ها ما حققهاش طب لماذا بما نسوا يوم الايه الحساب يبقى ناخد قاعدة مهمة جدا وظيفة الإنسان الرئيسية في الأرض أنه خليفة ووظيفة هذا الخليفة أنه يحكم بالإيه؟ بالعدل وبالحق أي خليفة لا يحكم بالعدل ولا بالحق السبب إيه؟ أنه نسى يوم الإيه؟ يوم الحساب نسى إيه؟ يوم الحساب اللي هو إيه؟ يوم القيامة خلاص كده طب بص بقى من الذي جعله الله خليفة في الأرض آخر الأنبياء كان مين النبي عليه الصلاة والسلام خلاص كده طب ربنا بيقول لنا في القرآن ايه خلي بالك من دي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللي هو الخليفه لمن كان يرجو الله و... واليوم الآخر يبقى الذي ناخد قاعدة كده الذي يتخذ من محمد صلى الله عليه وسلم خليفة له وأسوة له وقدوة له هو مين هو مين ها اللي ايه اه الذي يصدق ويعمل ويشغل بالايه باليوم الآخر يبقى قضية اليوم الآخر دي مرتبطة جدا جدا بموضوع الايه الخليفة يبقى الاتنين ماشيين في ايه في خط متوازي في ايه في خط متوازي خلاص كده طيب عندي القرآن الكريم خلي بالك سورة البقرة أطول سورة في القرآن اسم السورة ده غريب جدا ليه؟ السورة دي لما تيجي تمسكها كده تجد انها تتحدث عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن العمرة وعن الجهاد والرضاعة وكل حاجة في الاسلام صح ولا لا وهي وهي تتحدث أطول سورة تتحدث عن بني إسرائيل عن اليهود خلاص طب كل ده احنا نسيبه ونسمي هذه السورة بسورة البقرة يعني مثلا أنا أفهم لو سميت بسورة الصلاة والصلاة إيه عماد الدين صح ولا لا لو سميت بسورة الصيام بسورة الجهاد لكن اسمها سورة الإيه البقرة فالاسم غريب بالنسبة للأحداث الشيء الثاني ان اسم الصورة غريب بالنسبة للعرب ليه اي حد بيروح حج او عمرة بيجد ان الاكلة الرئيسية في شبه الجزيرة العربية هي ايه البقر ولا الجمال ولا الشاه الجمال والغنم صح ولا لا واخر شيء هو البقر يبقى اسم الصورة غريب جدا فأنا في التدبر في التدبر لازم أسأل لماذا سميت هذه الصورة العظيمة التي تحدثت عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد والرضاعة و... وعن بني إسرائيل لماذا سميت بإيه؟ بصورة البقرة سميت صورة البقرة ليه أنا بسألك ليه في جواب ها ليه قصة البقرة طب أنا عاوز قصة البقرة دي في إيه ألاقي عندي شيء مهم جدا خلي بالكم منه شيء مهم جدا لما تقرأ هذه السورة أن الله جل جلاله أعطى بني إسرائيل جميع أنواع النعم جميع أنواع النعم وربنا بيقول ايه وفضلكم على العالمين ادي واحد واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء بالجامعة وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يبقى الناس دي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم كل شيء فانت المفروض لما تعطي انسان كل شيء هذا الانسان المفروض يكون لك ايه يكون قريب جدا وعابد جدا ومتقي جدا مش كده ولا ايه ولكن حدث العكس يعني ايه بنو اسرائيل وصلت الى قمه الكفر والجحود والنكران مع ربها ده لدرجه ايه هي الامه الوحيده هي الامه الوحيده على ظهر الارض التي قالت يد الله مغلولة والعياذ بالله التي قالت إن الله فقير ونحن أغنياء قتلت أنبياءها ذبحتهم يعني واحد زي سيدنا يحيى زكريا ده وزكريا شوف لما يذبحوه ويقدموه ها مهرا ليه لبغي من بني إسرائيل لزانية وحرفوا في كتبهم وفعلوا كل شيء من المنكرات أنا هنا بقى عايز أتدبر طب لماذا قمة العطاء الرباني مع قمة الكفر اليهودي ليه السبب اسم السورة اسم سورة الايه البقرة الله جل جلاله يقول لنا إن هؤلاء ما كانوا يؤمنون بيوم الحساب بيوم القيامة بالبعث بالجزاء ولذلك وصلوا إلى قمة الكفر طب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة في هذه الصورة دون غيرها إزاي هؤلاء القوم قتل فيهم قتيل فذهبوا إلى نبي الله موسى وقالوا له يا نبي الله سل ربك من الذي قتل فلان خلاص فسيدنا موسى قال لهم ايه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فقالوا له ايه علاقة دي بدي احنا بنقول لك واحد اتقتل تقول لنا اذبحوا بقرة فقالوا له ايه اتتخذنا هزوا انت بتستهزأ بينا الشاهد في الآخر خالص ذبحوا ليه البقرة مين اللي ذبح البقرة بنو إسرائيل طب والبقرة لما بتذبح بتبقى حية ولا ميتة ميتة خلاص صح كده يوم ربنا يقول لهم ايه فقلنا اضربوه ببعضها هتضرب ايه ميت بميت هتضرب البقرة الميتة التي ذبحتموها بأيديكم بهذا القتيل الذي قتل بينكم يبقى الاثنين ميتين ولا لا فقلنا اضربوه ببعضها شو بقى كذلك يحيي الله الموتى أول لما تضرب المقتول ده بالبقرة المذبوحة ما الذي حدث أمر الله هذا المقتول أن يبعث على قيد الحياة يرجع إيه يبعث تاني يحيا تاني يصحى تاني وينطق الذي قتلني هو فلان دي آية ولا مش آية ولذلك ربنا بيقول لك إيه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى الموتى عايدة على مين ها على الميت المقتول ويريكم ها آياته لعلكم تعقلون انتوا شفتوا الكلام ده بعينكم بتوع بني اسرائيل يا يهود اه يبقى في بحث وفي جزاء وفي حساب ولا لا ها في صح ولا لا ومع ذلك لم يؤمنوا تقوم تيجي نفس الصورة تديك لقطة تانية ألم ترى إلى الذي إيه ها مرة إيه على قرية وهي خاوية على عروشها شوف اللفظ القرآن قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله إيه مئة عام ثم بعثه يبقى دي الم... يبقى في بعث اهو بعد الموت ولا لا لم يصدقوا طب المرحلة الثالثة وإذ قال إبراهيم ربي أرني شوف الألفاظ القو أرني هه كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فجه هنا التسلسل قال فخذ أربعة من الطير طب انت لم تؤمن في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة مع انك شايف الكلام ده بعينك نعمل لك ايه بقى يبقى هؤلاء القوم وصلوا إلى مرحلة الايه الجحود والنكران ولذلك ولذلك المولى عز وجل بيحذر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا تتشبه بهؤلاء في هذه المسألة الخطيرة وهي إيه عدم إيه عدم الإيمان بيوم القيامة أو الإهمال في هذه المسألة ليه؟ لأن الإهمال وعدم الإيمان وعدم التصديق في لهذه المسألة المهمة يؤدي بك إلى هذا الفساد الذي فعله إيه؟ بنو إسرائيل يبقى هؤلاء ما أفسدوا في الأرض وما سبوا الله وما قتلوا أنبياءهم وما حرفوا في كتبهم وما فعلوا ذلك إلا نتيجة إيه ها عدم الإيمان بالإيه بالبعث والآخرة طب دي مرحلة متدنية جدا ووصلوا في نفس النقيض لمرحلة تانية مرحلة الغرور والتكبر إيه نحن شعب الله المختار يعني ايه فالقرآن يقول لي ايه وقالوا كونوا هودا او نصارى ايه تهتدوا يعني المهتدي بس هو ده مش كده وبس ده عليوا كمان عن كده قالوا ايه وقالوا لن يدخل الجنة ها الا من كان هودا او نصارى الله يعني انت واحد زي واحد دلوقتي ما بيصليش وما بيزكيش وبيفسد وبيسب بالدين ويقول لك ده أنا من أهل الجنة طب أمرتك إيه يقول لك أنا كنتم خير أمة أخرجت للناس طب ده على المجمل لكن هل أنت أخذت بأسباب النجاة والجنة معايا ولا لا ولذلك شوف اليهود قمة الخلل في عدم الإيمان بيوم القيامة وقمة الخلل وفي قمة التكبر والغرور الذي وصلوا إيه إليه طب انت بقى بتواجهك هنا مشكلة انا بحكي لك القصة دي ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هؤلاء القوم مما وصلوا إلى قمة الفساد والطغيان في الأرض يريدون أن يجعلون مثلهم في إيه؟ في إيه؟ في البعد عن الآخرة في عدم التصديق بالآخرة في ماشي؟ طب إحنا الوقت الأمة الوقت تتشابه مع هؤلاء ولا لا ها تتشابه ولا لا عدناهم طب سيبك من كلامي وكلامك خلينا ناخد كلام النبي عليه الصلاة والسلام شوف النبي بيقول لك ايه عشان تفهم انا عايزك اه لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بصراع حتى اذا دخلوا جحر ايه لإيه لا دخلتموه فالصحابة مستغربين ما هم قالوا يا رسول الله من اليهود والنصارى قال فمن إذن يعني من غير دول يبقى أنت دلوقتي بتتشبه في اليهود في مسألة في غاية الخطورة وهي عدم العمل وعدم الاهتمام وعدم الانشغال بالآخرة طيب عدم الانشغال بالآخرة ده يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إن حضرتك مثلا موظف في عملك فتقوم تروح الشغل الساعة 2 والساعة 3 الساعة 4 وما تروحش خالص فأنا أجي أقول لك الله أنت حضرتك بتتأخر عن العمل ليه؟ ده مواعيد العمل من 8 إلى كذا تقول لي لا لا ما فيش الكلام ده ما احنا لا عندنا جزاء ولا عقاب ولا معايا ولا لأ؟ ولما ما يكونش فيه جزاء أو عقاب بيبقى فايدة الحياة إيه يبقى المجتهد اللي بيصلي وبيصوم وبيقيم الليل و و فايدته إيه واللي ما بيصليش أصلا واللي كذا فايدته إيه معايا ولا لا يوم يجي القرآن الكريم بقى يقول لي أنا عاوزك تتدبر هذا الكتاب وتقرأ القرآن طب ليه عشان حاجتين مهمين جدا اللي احنا بنتكلم فيهم من ساعتها من أول بداية الدروس الحاجة الأولى أنك في كل آية وفي كل صورة الله يجزيك خير سأحدثك عن القيامة وأهوال القيامة وما يوجد في القيامة ليه يا رب خلي بالك من دي مهمة جدا لأنني خلقتك أيها الإنسان حر في مشيئتك حر في مشيئتك يعني ايه يعني أنت لك مشيئة حرة تختار بها ما تشاء وما تريد وأكبر مشيئة أعطاها الله للإنسان هي مشيئة اختيار الكفر والإيمان كفر وإيه اللي هو إيه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فأنا دوري مش إن أنا أرغب الناس أو أرغم الناس على الإيمان لا بس أنا دوري إيه بقى جميل ودوري إيه كمان أن من اختار الكفر والجحود والنكران أنا بقى أقول له أنت اخترتها خلاص أنت حر ولكن يجب عليك أن تعلم عاقبة ما ستصل إليه أنت رايح فين هتواجهك إيه مصيرك إيه إيه اللي مستنيك وصلت دي دي مهمة جدا وخطيرة جدا ولذلك القرآن الكريم بيأكد لي هذا المعنى في أكثر من 88 سورة من سور القرآن تخيل دي يعني أنا مثلا هبدأ النهاردة نموذج هاخد نموذجين النهارده عاوزكم تفتحوا معايا سورة القيامة خلاص صفحة كم معاكم 500 577 577 ماشي خمسمية سبعة وسبعين خليكم معايا ركزوا بس في الدرس المولى عز وجل بيفتتح هذه السورة بقوله تعالى شوفوا الآية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دي سورة ايه آه, آه أنا آسف أنا هجيب سورة الإنسان أنا آسف جدا سورة الإنسان آه اللي هي جنبها على طول 578 بعدها على طول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ديت قبل الخلق قبل ايه خلق الانسان انت قبل ما تخلق كان حد بيقول لك مثلا يا حاج فلان يا عم فلان يا دكتور فلان كان حد بينده عليك لا لانك لم تخلق بعد تقوم تيجي وراها مباشرة الخلق شوف السرعة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يوم يجي الخلق اهو ويوم المولى عز وجل يجعلك أنت أيها الإنسان تتميز بصفتين السمع والإيه والبصر طب ليه علشان تسمع ما سيتلى عليك من القرآن ومن الذكر وما ستقرأه أنت في القرآن أو في كتب الدين خلاص كده فأنت لما تسمع أو تقرأ بتفهم ولا لا بتفهم يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه أنا خلقتك في هذه الحياة للابتلاء للتمحيص للاختبار طيب ماشي إنا هديناه هنمسك هديناه دي بقى هديناه دي عايدة على مين على الإنسان هديناه يعني إيه يعني وهيأنا له كل شيء ليصل إلى الهداية ليصل إيه إزاي يا رب بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبالدعوة وبالدعاء كل شيء إذا الدعوة لن ولن تتوقف إلى قيام الساعة ماشي لتقام الحجة على الناس جميعا ولذلك من حكمة ربنا لهذا الغرض القرآن الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه القرآن الكتاب الوحيد ايه الذي تكفل الله بحفظه يعني ايه يعني انا عندي قبل القرآن مثل التوراة والانجيل التوراة نحن نؤمن أنها إيه؟ حرفت والإنجيل كذلك ليه؟ لأن الله قد جعل حفظهما في يد البشر في يد إيه؟ أما القرآن فالله قد تكفل هو بحفظه حد يجيب الدليل إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يا سلام فلا يمكن أبدا أن يحرف هذا الكتاب أبدا من لدن آدم إلى قيام الساعة طيب ماشي كده ليه بقى لإقامة الحجة على الناس جميعا علي وعليك وعلى كل واحد طب خليك معايا إنا هديناه السبيل الطريق فالإنسان بعد ما يفهم ويعرف ويسمع ويقرأ المشيئة الحرة بتاعت الإنسان بتختار إما شاكرا وإما كفورا هيختار إيه طريق من الطريقين إما طريق الإيمان وإما طريق الإيه الكفر خلاص دي انت حر فيها ولكن بص بقى اللي هيجي وراها بقى إنا أعتدنا إنا أعتدنا للكافرين شوف بقى إنا أعتدنا لإيه للكافرين سلاسل وأغلالا وإيه وسعيرا يبقى العقاب بتاعك إيه هنا العقاب بتاعك إيه طب اقعد بس بعد الدرس لو سمحت يا أخي اقعد أو ماشياش محمد دلوقتي أنا عايز طب اقعد بس إنا أعتدنا أعتدنا هنا يعني إيه بقى هيأنا هيأنا لمن للكافرين اللي هم اختاروا طريق الكفر ولا طريق الشكر الكفر يبقى انت اخترت الكفر بايه بمشيئتك الحرة ولكن هناك بعث وقيامة وجزاء وحساب وجنة أو نار لازم تعرف ده كويس فربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه بقى يا من اخترت الكفر بمشيئتك الحره اعلم الآن ما هو مصيرك سواء صدقت أم كذبت آمنت أو لم تؤمن إنا أعتدنا يعني إيه أعتدنا هنا هيأنا هيأنا للكافرين سلاسل السلاسل اللي هي ايه القيود الضخمة التي ستقيدهم يوم القيامة طب ده في مشكلة أصلا ده الناس دي يوم القيامة أصلا هيبقوا في قمة الإرهاق والتعب ليه؟ سيقفون على أقدامهم خمسين ألف سنة والشمس على مقدار ميل دون أن يأكلوا أكله أو أن يشربوا شربة يبقى هم في إيه في إرهاق شديد جدا ماشي وكمان وكمان سيقيدون من أرجلهم وأيديه وأيديهم بإيه بسلاسل من الذي أعدها وصنعها وخلقها الله يبقى هذه السلاسل أي شيء يعود على الله تتناسب مع قوته تتناسب مع ايه مع قوته يبقى السلاسل دي شكلها عامل ايه السلاسل طب وايه تاني انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا ما هي الاغلال الاغلال بقى هي السلاسل الحديديه لكن التي توضع في رقبة الشخص أو رقبة الإنسان ليه؟ دي بقى ليسحبون منها دي بقى ليه؟ للإهانة والذل لذلك لما أنت بتيجي تسحب عفاك الله بهيمة كده بهيمة أنت بتسحبها منين؟ من رقبتها وكان الناس زمان لما زمان كانوا اللي هم عندهم عبيد لما كانوا يجيبوا العبد يسحبوه كانوا يسحبوه منين عشان يقول لك ده عبد يعني ايه يعني محتقر ملوش قيمة يبقى هؤلاء الكافرين الذين أعطاهم الله كل شيء من عقل وسمع وبصر ومال وجاه وسلطان ومع ذلك لم يشكروا نعمة الله عليهم الشكر إيه؟ بأن يستخدموا ما خلق الله لهم في الدعوة إلى دينه وفي السعي لنشر دينه وفي السعي لمساعدة خلقه وإنما استخدموا هذه النعم لمحاربة دينه ولمحاربة من ينشرون دينه لإفساد الناس وإفساد الأرض هؤلاء سيعذبون بعذابين عذاب الألم وعذاب الإهانة والذل مش كده وبس وكمان مع هذين العذابين خلي بالك سيكونون في السعير طب ايه السعير دي طب ما انا عندي مره في القران بيقول لي ايه النار ومره جهنم ومره السعير ومره لظى اسماء النار وهناخدها ان شاء الله هناخد الفرق بين كل اسم واسم لأن كل اسم واسم بيديك لقطة معينة من العذاب خاصة بهذا الاسم خلي بالك خاصة بإيه؟ بهذا الاسم طب هنا بقى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ما هو السعير؟ أنت عارف الكلب المسعور؟ أنت ممكن تيجي تقول لواحد إيه؟ ده كلب وواحد تقول له ده كلب مسعور إيه الفرق بين الاثنين؟ ها؟ الكلب هو كلب بس ممكن تكون يعني ما بيعضش أو عضته خفيفة لكن الكلب المسعور ده إيه؟ ده إيه؟ اه ده عضته بقى شرسة وبشع ومجنون وإذا بطش وعضه وأكله أكل بانتقام فهي سعيرة دي من النار المسعورة من النار ايه المسعرة يعني ايه يعني مش نار نار بس لا لا لا لا انها نار خلي بالك بقى تعلم من بداخلها وتكرهه وهي تنتقم منه شخصيا النار ايه يبقى النار هنا جات لي كلمة سعيرة ايه في عندي في اللغة العربية كناية كأنها من ألد ألد ألد أعدائك تعرف لما يكون لك عدو شرس وهذا العدو نفسه كده يمسك فيك نفسه يمسكك نفسه يقبض عليك وانت بتهرب منه واخيرا مسكك وايه بقى عدو في قمة الغيظ والكره والبغض لك هيعمل فيك ايه هيعمل فيك ايه ده لو هو هيضربك ضربة ده ساعتها هيضربك بقى بايه بكل قوته مش كده ولا ايه ولذلك المولى عز وجل عندي بقى في سورة قاف جعل النار ايه شوف ايه جعل لها ايه تغيظ وايه زفير تغ... النار دي متغاظة من هؤلاء في قمة الغيظ منهم وتشتاق وتشتاق أن تعذبهم يبقى هتعمل فيهم إيه ولذلك النار كل ما يدخل فيها واحد من دول تقوم تقول إيه هل من مزيد تعالوا لي أنا في انتظاركم لأن النار مخلوقة موجودة الوقت النار ايه موجود طب النبي عليه السلام عاوز يعرفك النار دي شكلها ايه وضعها ايه يوم يقول لك ايه انت عارف الحر وال... وال... والشتاء ده والبرد ده ده ايه ده نفس نفس من النار نفس واحد قمة الحر وقمة البرد اللي موجود في الأرض ده قمة الحر ده إيه؟ ده أقصى درجة عندنا مثلا في مصر يقول لك درجة الحرارة كام؟ 40 41 ماشي؟ لا يا حبيب قلبي ده أكبر أكبر أكبر نار في تاريخ البشرية جزء من سبعين جزء من نار جهنم والعياذ بالله جزء ايه من سبعين جزء والنار دي ايه عميقة جدا يعني شوف النبي عاوز يوصفها لك يقول لك ايه ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم ايه سبعين خريف سبعين خريف يعني سبعين ايه سبعين سنة يا خبر ابيض كلمة سبعين سنة وكل ما تنزل كل ما ايه انيل واشد واغلظ ده دي ايه آية واحدة ليه عشان عشان سيادتك اخترت الكفر طب والكفر هيفيدك في ايه الكفر هيفيدك في ايه هتاخد منصب جاه مال ايه يعني عشر سنين خمس سنين عشرين سنة وزايل وبعدين حتى اللي على الملك اللي في الملك حياته منغصة حياته ايه منغصة مش عايش مبسوط ده بالعكس انت احسن منه قول لي ليه انت بتمشي بدون حراسة وبتشرب الشاي وانت مطمن ده بقى قلقان حد هيقتلني من ورايا حد هيقتلني من قدامي حد هيحط لي سم في الق... حياته قلق قلق انت حياتك حياة جميلة معايا ولا لا طب بص بقى يوم ربنا بقى يجيب لك اللي ورا يقول لك واللي يختار بقى الايمان تعالى بقى ان الابرار طب حط لك الابرار هنا ليه ما قالش ان المتقين ها ما قالش ان المؤمنين حط ان الابرار ليه الابرار هنا ها ليه ها قول ماشي برافو عليك من البر ها ماشي طيب انا هقول لك ايه وانت هتفهم معناها ربنا بيقول في القران ايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ان ان تبروهم ان الابرار تبروهم ليس البر بر أبرار تبروهم كلها مادة واحدة طب هنا تبروهم بمعنى ايه ها بمعنى ايه ها لا في فرق بين الود والبر هناخده بعد كده ها ايه البر الاتصال طب ايه تاني البر يعني ايه اه البر هو انه اذا احتاج مساعده تساعده وإذا وقع في مشكلة تكون سببا في حلها ده البر ده ايه ده البر بمعنى واحد غير مسلم عربيته متعطلة سؤال هل يجوز شرعا ان انا اساعده ها يجوز شرعا طبعا واحد غير مسلم جعان يجوز شرعا تاكله ها يجوز شرعا واحد غير مسلم واقع في حفرة يجوز شرعا تاخد بإيده يجوز طبعا ونص وبتساب على ذلك الأفعال اللي أنا بك بك بعملها دي اسمها إيه اسمها إيه بر اسمها إيه بر يبقى ربنا بيقول لي هنا بقى إن الأبرار آه يبقى الأبرار دي صفة صفة لإيه خلي بالك هؤلاء الناس كانوا بررة خلي بالك في علاقتهم مع ربهم أولا يعني إيه أيقنوا أن كل ما هم فيه الآن فضل محض من الله جل جلاله فقابلوا ذلك بالشكر الشكر اللي هو إيه بالفروض بالفروض يبقى الفرض ده شكر النعمة خلاص كده وهناك منهم من قد زاد على ذلك بالإيه بالإيه بالنوافل بالإيه بالنوافل وهذا محسن محسن يعني زايد عن إيه عن الأصل زايد عن الحد يعني ما أجي أقول لحضرتك إيه انا محتاج من حضرتك خمسة جنيه الوقت فانت فهمت من كلامي ان انا عاوزك تديني ايه خمسة جنيه صح فانت حضرتك قمت مطلع من جيبك خمسين جنيه ومديهاني ده اسمه الحد اللي انا طالبه ولا ولا زياده الزياده ده الحد اللي انا طالبه اسمه بر اسمه ايه والزياده اسمه ايه محسن والزياده اسمها ايه احسان محسن فربنا بيقول لك ان مجرد البر البر انك تؤدي الفروض اللي هي شكر يعني مثلا انت قبل ما يكون عندك محل او شركة او منصب او فلوس ما كنتش لاقي تاكل او ما كانش عندك حاجة فربنا اللي انعم عليك بذلك بس بيقول لك بقى ايه بر يعني اعمل ايه يا رب يعني لما الاذان يدن يقول لك الله اكبر تعمل ايه تروح تسجد لربنا وتقول له يا رب انا بشكرك لانك انت اللي اديتني هذه النعمه فانا جاي اشكرك ماشي لكن تصور بقى واحد ربنا اداله والأذان يدن وهو يعني أسيب الشغل يعني يعني يا عم الحاج ما الصلاة ممدودة يا عم الحاج ما أنا قلبي أبيض هو مع احترامنا يعني فاهم أنت يبقى ده بر ده إيه ده بر ولا لا لا مش بر لأنه إيه النعمة شغلته عن المنعم النعمة إيه شغلته عن المنعم فالتفت للنعمة ولم يلتفت للمنعم طيب المنعم لا يتغير ركز في الجملة دي مهمة المنعم إيه لا يتغير أما النعمة تتغير يبقى لما تتغير النعمة عندك تعرف انها اتغيرت ليه لانك انشغلت بالنعمة المتغيرة ولم تشغل بالمنعم الذي لا يتغير شفت دي عشان كده لما ربنا بيحب انسان لما ربنا بيحب انسان يعني انت مثلا ممكن قبل ما يكون معاك فلوس او بتاع كنت ما شاء الله بتيجي الصلاة اول لما الاذان يدن تقوم سايب اللي وراك وجاي ومش عارف ايه وبتاع. الوقت الفلوس جريت معاك شوية الصحة شوية مش عارف ايه شوية فبدأت تكسل تكسل يقوم ربنا يبتليك يقوم ربنا ايه يبتليك وتبدأ الامور تضيق معاك ليه علشان ترجع تقول تاني ايه يا رب صح ليه يا رب يا رب يا رب ولذلك الجماعة الكفرة بتوع اليابان والناس دي اللي هم وصلوا إلى قمة الدنيا لكن يقول لك إيه إحنا مش محتاجين لإله ليه يا ابني يقول لك طب أنا أديك مثال قول لي يا سيدي إحنا أنت مثلا لما بيجي لك زلزال الزلزال بيوقع بيتك فأنت بتقول يا رب ما يوقعش أنا بقى بعمل عندي حاجات ضد الزلازل فلما يجي زلزال العمارة مش هتقع يبقى احتاج اقول يا رب يقوم ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك من دي بقدرته يجي على البلاد اللي زي حالتنا اللي هي الفقيرة اللي ما, ما نقدرش ده احنا الشوارع مش مرصوف يجي على البلاد الفقيرة اللي احنا ما نقدرش نعمل الحاجات اللي بتاعت الزلازل دي ها اه؟ ويجي على اليابان والصين والبلاد اللي هي متقدمة قوي دي اللي الابراجنا تحت السحاب وكده يجي يعمل لهم هناك ايه تسونامي واحد واثنين وخمستاشر فين فين تسونامي ده في قمة التكنولوجيا صح عشان ايه عشان المولى يقول لهم هذه قدرتكم وهذه قدرتي خلي بقى الحاجات اللي انتوا بتاع اللي تغنيكم عني تنفعكم ما تنفعكم لا شفت دي عشان كده ربنا بيقول لك ايه ولئن شكرتم لازيدنكم خلي بالك يا شيخ محمد ولئن شكرتم لايه لازيدنكم ماشي زود في الشكر الزياده تيجي فهنا إن الأبرار والأبرار دي جاية جمع ولا مفرد ها جمع جمع يعني ايه أي جمعوا جميع أنواع البر اللي هو إيه بقى البر المتعلق بالخالق والبر المتعلق بالمخلوق والبر المتعلق بنفسه تاني دي الأبرار هنا إيه عشان ثلاث حاجات إيه وإيه وإيه ها بر المتعلق بالخالق أي أدوا حق الله عليهم وبر متعلق بالمخلوق اللي هو إيه بقى حديث النبي عليه السلام من أحب الناس إلى الله النبي يقول لك إيه ها أنفعهم للناس أنفعكم للناس يعني أعمل إيه سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة ترفع عنه ضائقة تسدد عنه دينا تشبعه من جوع تكسيه من عري من فرج كربة على أخيه المسلم فرج الله إيه عنه كربة يوم القيامة وما كان العبد في عون أخيه إلا كان الله إيه بس أنت بقى بتعين العبد ده في الدنيا يقوم ربنا يعينك أنت إمتى في الآخرة يوم القيامة اليوم اللي مليان إيه أهوال وا وا وا طب لما أنت بقى تعمل النقيض بدل ما تبقى بر مع ربك تكون جحد والجحود هنا ايه معناه ايه معناه قلنا ان انت لا تؤدي الواجبات او تستخدم نعمة الله التي انعم بها عليك في اذى الناس وفي حرب الناس وفي كذا وفي كذا وفي كذا فاحنا بنقول له يا من تفعل هذا الله يحذرك إن لدينا سلاسل وأغلالا وسعيرا لا تفرح ستموت ستموت ستموت ستموت إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بنحذرك اهو لكن برضو انت حر انت ايه حر ولكن ويجي ربنا يقول للشاكر الذي أدى الفرض وشكر نعمة الله عليه بأن ساعد الناس الغني يجي يوم يدي الزكاة للفقير بطيب خاطر ويطعم الطعام ويساعد الناس يوم ربنا يقول له ايه وبعدين ما يظلمش نفسه يوم ربنا يقول له ايه تعالى يا بر تعالى إن الأبرار يشربون طب حتى هنا يشربون ليه ما قالش يأكلون ليه ها ما قالش يتنعمون ليه حتى يشربون ليه ماشي بس ده في الدنيا خلي بالك الآية دي عايدة إيه على الدنيا إنما السياق هنا يشربون هيشرب في الدنيا ولا في الآخرة حلو حتى يشربون ليه ها طيب هحلها لك عشان تعرف ان التدبر جميل اولا يشربون ده فعل مضارع فعل ايه وفعل المضارع يفيد ايه الاستمرار يبقى الشراب هينقطع لا طب حتى يشربون ليه بص يا سيدي لما انت دلوقتي تكون المكان اللي احنا فيه ده حر جدا جدا درجة حرارة عالية وبعدين انت لازم هتقعد مش دقيقة هتقعد عشر ساعات مضطر والعرق عمال ينزل يا ترى انت دلوقتي نفسك تشرب ولا تاكل ها الشرب المقام بتاع الاخرة المقام بتاع الاخرة مقام ايه شرب ليه اه انت واقف في حر شديد والشمس على مقدار ميل صح والعرق عمال يتصبب منك صح وعمال تمشي رايح من الصراط على الميزان عم بتعمل حركة جامدة جدا ومش كده وبس وكل واحد عمال يمشي في الايه في مقدار العرق بتاعه صح في واحد العرق بالنسبة له مقدار سنتي وم... لحد ما تطلع فوق يبقى انت هنا محتاج تاكل ولا تشرب ها تشرب صح ولا لا طب لو انا جبت لك نقطة مية نقطة مية يوم القيامة ولا جبت لك ديك رومي تختار ايه الاذان مولانا طيب يشربون خلاص عرفنا يشربون ليه طب هيشربوا ايه هيشربوا ايه هنا بقى الشراب مبهم ليه لان انا هديك الادنى من الشراب عشان تعرف لما حضرتك بيجي لك ضيف مهم جدا وضيف عادي خلاص انت انت بتقدم له الضيف المهم او بتقدم له الشراب في كاس الكاس اللي انت عينه في النيش طول حياتك ولا بتقدم له في كوبايه عاديه ها كاس فلما تطلع الكاسات كده من النيش وبعدين زوجتك تقول لك الله ده انت مطلع النهارده الكاسات كلها يعني تقول لها ايه ده ضيف عزيز جدا جدا جدا صح فيوم هنا يقول لك ايه يشربون من كأس مش كوب كأس لأن هؤلاء الأبرار كرماء عند الله وهم الآن في مقام كرم ومن الذي يكرمهم الله فيأتي لهم بأفضل أنواع الإيه الكب اللي هي الكأس صح طيب كل ده احنا ما عرفناش ايه اللي جوه الكاس احنا لسه بره بيشرب وفي كاس جميله جدا شيك قوي وغاليه قوي انت بقى ها نفسك تشوف ايه اللي جوه الكاس عاوز تشرب مشتاق وبالذات لما تكون انت بقى انت معزوم او رايح تزور واحد عارف ان هو ايه بيعزك وايه وساري قوي والقصيده من بدايتها ايه جميله قوي ده الكاس كده جاي لك من بعيد كده لوحده كده شكله ايه تحفه انت من جوه نفسك بتقول ايه ده الليلة دي شكلها ليلة ايه صح ولا لا ولله المثل الأعلى فكيف إذا كان الذي سينعمك الآن هو الله يبقى الموضوع شكله ايه جميل فعلشان كده يقول لك ايه بقى الكاس ده وهو جاي لك بيدي لك هنا بقى نعيم معنوي كمان نعيم ايه معنوي ده كل ده انت لسه ما شفتش ايه اللي جواه ما شربتش ايه النعيم المعنوي كان مزاجها كافورا كان مزاجها دي عايده على مين على اللي جوه الكاس اللي جوه الكاس ممتزج برائحه زي رائحه الكافور والكافور ده شجرة عند العرب أول لما يقول لك اسم الشجرة تعرف إنها من أفضل أفضل أنواع الروائح على الإطلاق يبقى الشراب ده أنت لسه ما شفتش أهو الكاس اللي فيه الشراب ماله فخم جدا والريحة اللي طالعة من الشراب ده مالها جميلة جداً يبقى اللي جوه ايه يبقى ايه اللي جوه ايه ولذلك المولى عز وجل ابهم نوع الشراب لافاده انه شراب لن يخطر لك على بال من حلاوته زي ما تيجي حضرتك راح تتجوز كده وبعدين ايه انت بتسال بقى مثلا واحد قريبك يعرف العروسة دي أخوها عمها خالها فبتقول له هي عاملة إيه يقول لك لا لا لا مفاجأة مهما وصف لك مش هتصل للجمال ده يبقى هو الوقت بيديك ايه بيد... انا عارف ان في ناس عاوزه تتجوز قاعده معانا ف فبيدي لك لقطه ايه تقيلك فتقوم انت تقعد ايه تتخيل بقى الشعر الاصفر والعين الخضراء تتخيل فيقول لك انت بتتخيل شعر اصفر وعين خضراء لا لا هو الشعر الاصفر وعين خضراء دي ايه ده اي كلام بالنسبه للي انت رايح لها يبقى ايه دي فانت دلوقتي اذا كان الكاس كده والريحة كده اتخيل الشراب كده اتخيل دلوقتي بقى القرآن يقول لك مهما تخيلت لن تصل إلى لذة وجمال وعظمة وروعة هذا الشراب ليه؟ لأنه يليق بعظمة الإيه؟ المنعم شفت دي؟ فيوم يقول لك إيه؟ عينا طب انت عارف انت احيانا تروح عند واحد فالكاس كده فيها بقى ايه مثلا مانجا بقى من الفاخره دي بس الكاس يا عيني قد كده ها فانت بقى يا مولانا بقى تشرب وجواك تقول ايه انا ما, ما يجيبش الشفشق كله انت زعلت انه خلص فهنا بقى المولى عز وجل يقول لك ايه عينا يعني مش الموضوع واقف على ايه على كسوة هت... لا ده عينا عارف العين يعني ايه يعني اشرب انت بس و عينا يشرب بها شوف عباد الله يفجرونها تفجيرا كل ما يشرب العين تتفجر اكتر تتفجر اكتر مش تتفجر تفجيرات لا تتفجر ايه ميه تعلى او الشراب يعلى او الشيء ده يعلى ويزيد و و و ما يخلص طب ليه يا رب كل ده شوف بقى يوفون بالنذر يوفون بالنذر كأن المؤمن يختلف عن غير المؤمن في ايه انه انه يقول لربه يا رب نظرت نفسي لك أعطيت أو لم تعطي وإن أعطيتني لأفعلن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فلما أعطاهم الله فعلوا ولا لم يفعلوا فعلوا فكأن المقام هنا مقام إيه نزر والنزر عندنا في الفقه يأتي للإيه للإلزام يعني مثلا انت بتقول للشيخ بتسأله سؤال بتقول له معلش يا فضيلة الشيخ انا نظرت لو ربنا ادالي 50 جنيه اطلع منهم 10 جنيه حكم النذر ده ايه هو يقول لك ايه واجب محدش يختلف في دي واجب نعم يبقى انت كده اوجبت على نفسك ايه شفت الجمال ده الفرق بين المؤمن وايه وغير المؤمن اي شيء ربنا يعطيه للمؤمن يقابله بزيادة الشكر بزيادة الشكر ولذلك سيدنا موسى لما سقى للمرأتين ده هو كان ماشي من من مصر إلى مدين مشوار ضخم بلا طعام أو شراب أو ماء وبعدين مكث بقى عند الشجر عشان يستريح خلاص تعب لكن لما نظر إلى المرأتين وهما يزودان قال ما خطبكما اسألهم انتوا بتعملوا انتوا بتزحموا الرجالة ليه فشرحوا له القصة فقام عامل لهم ايه شوف القرآن فسقى لهما هو تعبان أخرج لهما الماء من البئر وبعدين لما رجع بقى عند الشجرة تاني قام عامل ايه قال ربي شوف ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني هذا الذي أنا فعلته الآن لم أفعله بقوتي وإنما فعلته بفضلك ومنك أنت وبنعمتك علي يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول لموسى لست أكرم مني إن كنت قد سقيت لهما من تعبك خلي بالك بقى وأنت الآن في مكان لا مأوى ولا بيت ولا زوجة ولا شيء لك فانظر إلى عطائي يا موسى فرزقه الله بإيه بطعام لما يضيف الرجل الصالح ثم بزوجة ثم ببيت ثم نبوة ثم ايه نبوة كل ده ليه فسقى لهما عارف السر في ايه الفاء اسمها فاء السرعة يعني ايه يعني وموسى في قمة تعبه وإرهاقه لكنه لما رأى إنسانا يحتاج إلى مساعدة قام على الفور لأنه نذر نفسه أن يفعل الخير مهما كان شأنه فلما وفى بنذره أعطاه الله كل شيء في الدنيا والآخرة شوف هنا يوفون بالنذر فعل مضارع ويخافون هنرجع للآخرة بقى تاني ويخافون يوما اللي هو يوم ايه كان شره ايه مستطيرا تعرف المستطير ده اللي هو ايه زي ما حضرتك والعياذ بالله تكون في مكان فتلاقي المكان ده انفجر من فتجري شمال تلاقي ليه الشرر بتاعه هنا تجري يمين الشرر هنا تروح قدام محاصر مفيش ايه مفيش خروج يبقى يوم القيامة ربنا بيقول ايه كان شره شوف شوف كلمة شره مستطيرا صعب صعب فمن أجل اتقاء شر هذا اليوم عملوا ايه الناس دي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا طب يطعم الطعام ده من البر ولا لا ها من البر ولا لا يبقى هنا ادالك جملة مجملة إن الأبرار طب مين الأبرار يا رب هيديلك تفصيل المجمل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا شوف ويطعمون الطعام وطعام الطعام ده ايه اهو مستمر ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك في الحديث الصحيح ايه ها اطعموا الطعام وايه وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام ايه تدخلون الجنه بسلام اول حاجه حطها قبل قبل قبل السلام وقبل القيام ايه اطعام الطعام عارف ليه لان القيام خاص بك انت انت اللي بتتلذذ بيه لكن اطعام الطعام انت بتبسط غيرك بتفرح غيرك وهذه غايه الاسلام فالاسلام دين سعاده ولذلك ينبغي على الانسان الملتزم المؤمن التقي أن يسعد من حوله أن يبشر من حوله أن يفيض بالخير على من حوله ده المؤمن ده المؤمن ولذلك النبي عليه السلام هنا لما جاله الأعرابي وأمسك به وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي ليس من مالك ولا من مال أبيك النبي هنا بقى عارف القصة دي فقام قايل له إيه انظر إلى ما بين الجبلين شايف اللي بين الجبلين دول من معيز وغنم ومش عارف ايه خذ ما شئت يعني واحدة خذ ما شئت خذ ما شئت فالنبي أسعد الراجل ده ولا لا آه يبقى دي وظيفة المؤمن مش انه يقنط الناس او يكره الناس ماشي لا انت وظيفتك انك تدي الامل للناس وتبشر الناس وتفرح الناس دي وظيفة المؤمن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا صدقة هنا مش الصدقة هنا مش الصدقة اه لا صدقة صدقة هنا مش الصدقة صدق هنا بمعنى ما صدقش بالله ما صدقش بيه بل كذب اللي هو التصديق مش الصدقة اه طب اخلص دي واسيب حركة عشان ال... ماشي فيجي الراجل الفقير ده يقول له تعالى انت بتاكلني ليه عاوز مني مصلحة عاوز مني حاجة جاي عشان حاجة يوم يقول له ايه انما نطعمكم ها لوجه الله مش عايز منك حاجة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ليه بقى لأن العبد المؤمن الذي يعلم عظمة ربه وما عنده من عظمة ومن خير ومن ثواب لا يمكن أبدا أن يستبدل ثواب الله القادر بثواب العبد العاجز يبقى عبيط شوف لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمت رجع تاني يوما على يوم ايه اختم لك بقى يوم ربنا يقول لهم ايه فوقاهم الله شر شر ذلك اليوم شوف ولقاهم نضرة وسرورا يا سلام وجزاهم بما صبروا صبروا بقى على ايه هنا صبروا على البر صبروا في العباده وفي مساعدة الناس رغم أذى الناس خلي بالك من دي فصبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا معايا يبقى انت انت بعد درس النهاردة لازم تسأل نفسك يا ترى أنا هكون من الشكور من الشاكر ولا من الكفور ولو قلت انا هبقى من الشاكر يبقى لازم تكون مع ايه مع الابرار ولو قلت انا مع الابرار يبقى لازم تفعل فعل الايه الابرار مع ربهم ومع الناس ومع نفسك ماشي احنا النهارده يعني ابتدينا اتفضل يا مولانا ربنا يجازيك خير وينفع بيك شوف توجه القران اتفضل انا اسف جدا اه ما احنا انت حضرتك احنا قلنا قبل كده ان شاء الله ان الجنه مراتب الجنه ايه كل واحد على حسب عمله ليه الجزاء اللي يناسبه خلاص فواحنا شغالين اصلا كنا يمكن اتكلمنا فيها اظن قبل كده كنا اتكلمنا في مراتب الجنه ولا لكن ما خدناش الفرق بين كافوره وزنجبيل هناخدها ابشر هتاخد بفضل الله كل ده ان شاء الله احنا كنا دخلنا الجنه قبل كده بفضل الله ما انا بقول لحضرتك كل واحد له ايه عطاؤه فاحنا ماشيين بفضل الله هتجد الايه السياق جاي لان القران جميل واحنا الدروس بتاعتنا اسمها ايه كيف تتلذذ بالقران فشوف القران ممتع ازاي وبيوصلك الى مرحله عامله ازاي وشكلها ايه يا جماعه هو ده القران الحقيقي اللي بيغير واللي بيمتع مش مجرد كلمات انت بتقراها وخلاص لا علشان يخليك تخاف من النار وتشتاق للايه للجنه نسال الله ان يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى والا يخرجنا من بيته هذا الا بذنب مغفور وعمل مقبول والا يخرجنا من بيته هذا الا وقد كتبنا من عتقائه من النار وجزاكم الله خيرا والا ان نلتقي ان شاء الله ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء في درسنا القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته